بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقه الجديده من هذه السلسله الطيبه المباركه عجائب الصالحين اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اولئك الذين تنزل الرحمه عند ذكرهم وتطيب القلوب وتحيا وتنتفع عند مجالستهم والنظر في اخبارهم ومطالعه احوالهم وسيرهم فاللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين قلنا إن الصالحين لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب وما زلنا نتكلم عن مخاوفهم كانوا يخافون ويحذرون فكانت لهم النجاة بإذن الله عز وجل وإحنا بنقول من خاف سلم اللي يخاف من حاجة يسلم منها لأنه هيتحرز منها ويصون نفسه ويحتاط ويدفع عن نفسه ويقدم الصالحات انظروا إلى الصالحين كانوا يخافون أيضا فتنة الدراهم فتنة المال كأن المال ده عقرب هم مش بيكرهوا المال لذاته المال لذاته لا يذم ولا يحمد ده نعمة من نعم الله استخدامه استخدام المال بس كان لما يجي لهم المال يخافهم ما هو الإنسان يخاف يتفتن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله المال ده ممكن يصد الناس عن الصلاة زي ما ربنا قال يصد الناس عن العبادة عن الدين عن الطاعة في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك اللي انشغل بماله أولاده عن دين الله ذكر الله يعني دين الله طاعة الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك يعني من ينشغل بماله وولده عن دين الله وطاعته فأولئك هم الخاسرون في سورة التغابن إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فالصالحون كانوا يخافون على أنفسهم من المال آه بيطلبون المال ليقيموا الحياة لينفقوا ليصلوا الرحم ليكفوا وجوههم عن السؤال لكن في الوقت ذاته يخافون من المال في أيديهم لأن ممكن يطغوا به ممكن يشغلهم عن العبادة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فالصالحون كانوا يخافون الدراهم والدنانير على, أمو... على أنفسهم لما تجيله الفلوس يمسكها في إيده بيبقى فرحان الفرح الطبيعي ان ده رزق الله وفي نفس الوقت خايف يا ترى الفلوس دي هتوديني فين يا ترى الفلوس دي هصرفها في ايه من اين اكتسبته وفيما انفقته شوفوا اللقطه الجميله دي كده كان عبد الله بن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام خدوا بالكم ده عبد الله بن عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي كان عبد الله بن عمر عنده كام سنة عنده 22 أو 23 سنة على أقصى تقدير يعني هو في غزوة الخندق كان عنده حوالي 15 سنة سبحان الله العظيم شوف عنده 22 سنة وهتسمع العجب ده عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل كل لما عينه تقع وكان عنده مال واسع وبيتاجر بقى تجارات واسعة كان كل لما عينه تقع على حاجة ويستحسنها يقوم يقول هي لله وقع على جمل يقول لله لقى صورة فلوس كده وآه ما شاء الله صورة فلوس جاية أرباح 30000 50000 لله وعينه على عبد من العبيد لقاه كده ما شاء الله عبد كده متصلح وحلو وقوي وعنده مهارات لله وقعت عينه على جارية حسناء جميلة كده لله كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل يمتثل قول الله تبارك وتعالى إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سبحان الله اسمع بقى اللقطة دي كده الراجل اللي هو قاعد كل حاجة تعجبه في ماله ويعطيها لله خايف على نفسه من الفلوس رغم انه بيدي يمين وشمال رغم انه بينفق بالالوف المؤلفه رغم ان المال اللي يبقى حلو في عينه ويبقى احسن ماله يقول له انت لله انت لله يلا لله برضه خايف على نفسه رغم من كده يعملون ويخافون انما احنا المشكله لا نعمل ولا نخاف إزاي يعني الصالحون بقى يا رب اجعلنا منهم واهدنا كما هديتهم يقول نافع تلميذ ومولى وخادم عبد الله بن عمر أعطى ابن عامر مرتين لابن عمر ثلاثين ألفا ابن عامر اعطى مرتين بعد 30 ألف وبعد مرة 30 ألف ومرة 30 ألف هدية لعبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر لنافع يا نافع إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر آه تصيبني بقى بالطغيان والبغي وأنفقها فيما لا يرضي الله أو أكنزها وما طلعش حقها اذهب يا نافع فأنت حر لوجه الله وكان نافع ده من من أمهر من أمهر وأفضل عبيد من أمهر وأفضل عبيد عبد الله بن عمر قال له اذهب فأنت حر لوجه الله يقول عبد الله بن مسعود إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا الدنيا تترمى قدام عينيه ولا تحرك فيه شعره ولا يضيع فرض من فرائض الله ولا يعصي الله أبدا ولا ينشغل بماله عن دينه وبالرغم من كده خايف على نفسه وبالرغم من كده خايف على نفسه وأيضا قال نافع كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لله عز وجل فالعبيد عنده عرفوا كده العبيد عن سيدنا عبد الله بن عمر عرفوا ان هو كل ما يعجبه حاجة من المال بتاعه ينفقه لله ويتقرب به إلى الله فكان الواحد منهم يذهب إلى المسجد ويلزمه يقوم داخل الجامع ويحرص على الصف الأول من العبيد اللي عند عبد الله بن عمر ويدخل الصف الأول ويصلي ويحسن الصلاة ويقرأ القرآن فإذا رآه عبد الله بن عمر ما شاء الله شايف العبد ده داخل الجامع والصف الأول ويقرأ قرآن وحريص على طلب العلم مثلا رايح جاي فإذا رآه عبد الله بن عمر حريصا على الصلاة والعلم وعلى تلك الحسنة أعتقه لوجه الله تعالى ده كويس إذا فأنت حر لوجه الله كل اللي يعرف كده عنه من العبيد يروح ويعمل عمل صالح عشان عبد الله بن عمر يشوفه يقول له يلا اذا فانت حر لوجه الله فاصحاب سيدنا عبد الله بن عمر كلموه قالوا انت كده هتضيع فلوسك هتضيع العبيد اللي عندك كلهم وانهم يخدعونك يعني الواحد منهم بيعمل كده عشان عارف انك هتنبسط منه لما يصلي ويعمل العلم عشان انت تقول له اذا فانت حر لوجه الله فقام قال الكلمه المشتهره قال والله والله من خدعنا بالله عز وجل ان خدعنا له مش هم بيخدعونا بالأعمال الصالحة يا الله وإحنا كمان نمشي لهم الأعمال الصالحة مرة كان له جارية يقال لها رميثة وكانت حسناء جميلة فنظر إليها فسرته هذه الجارية الجميلة الحسناء فلما سرته حين نظر إليها وأعجب بها يعني قال قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإني والله إن كنت لأحبك في الدنيا والله انت مالي عيني وبحبك واللي زيك ما يتفرطش فيه بالساهل اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى خايف على نفسه الفتنة وفي نفس الوقت يتقرب إلى الله عز وجل انظر إلى نافع يقول بينما نحن نسير مع عبد الله بن عمر في رحلة حج وكانت له ناقة يركب عليها انتوا عارفين النوق يعني الجمال الأنثى من الجمال يقال لها ناقة ففي جمال للذبح وفي جمال للسفر عليها وفي جمال تلف كده الساقية تروي مية تروي الأرض فالمهم كان سيدنا عبد الله بن عمر عنده ناقة جميلة للسفر زي مرسيدس مثلا كده وبي ام مش عارف ايه اللي بيعملوها دي حاجة كده تصلح للسفر مفيش زيها حس تبقى ما شاء الله قوية وتتحمل السفر والمشاق وتسبق غيرها ولو اتأخرت تحصلهم فمرة نافع بيقول أنا مع عبد الله بن عمر رايحين الحج فأعجبته ناقته بيبص كده الناقة رأت في عينيه وشافها أحسن ناقة في القافلة كلها اللي رايحة للحج فقال لها إخ إخ بيقولوا للجمل كده يعني لما يجي ينزل يبرك على رجليه فأناخها ثم قال يا نافع قال لبيك قال حط عنها الرحل نزل اللي عليها الله ليه خير إن شاء الله مش هنكمل سفر حط عنها الرحل يقول فلما قال لي حط عنها الرحل علمت أنها قد أعجبته قلت الناقة ده اهي أعجبته دخلت جوه عينيه رأت ليه وأنا عارف إن لما يعجبه حاجة بيعمل فيها إيه إحنا قلنا من شوية بيخرجها ويتقرب بها لله عز وجل فلما حطت عنها الرحل قال انظر هل ترى عليها مثل رأسها انت شايف انت شفت راس ناقة زي الراس ديا أجمل راس ناقة موجودة مع قوتها فقلت له أنشدك الله ده نافع بيقول له أنشدك الله إنك إن شئت بعتها واشتريت بثمنها يعني بيقول له أنت هتتصدق, هتتصدق بيها دلوقتي على عادتك لما يعجبك حاجة أنت ممكن تبيعها وتشتري حاجة بثمنها لأن هي غالية فقال له عبد الله بن عمر دعك من كلامك هذا فجللها وقلدها يعني جللها وقلدها كان لما ياخدوا معاهم الجمال عشان يذبحوها هناك في منى ربنا يبلغنا وإياكم كانوا بيعملوا عليها علامات معينة كده بحيث ان الناس تعرف ان الجمال ده رايحة عشان تندبح عند الكعبة فجللها وقلدها وجعلها في بدنه حطها ضمن ال- الجمال اللي هتندبح في أيام الحج وما أعجبه من ماله شيء إلا قدمه قدمه لله عز وجل ميمون بن مهران هذا التابعي الجليل يقول أتيت عبد الله بن عمر وعنده 22 ألف دينار محطوطين بين إيديه الدينار أربعة وربع جرام ذهب اضرب 22 ألف في أربعة وربع جرام ذهب أتيت عبد الله بن عمر وعنده 22 ألف دينار بين يديه في مجلسه فلم يقم من مجلسه هذا حتى فرقها على الفقراء والمساكين كان السابقون كما يقول الحسن البصري رحمة الله عليه بيقول كانوا يخافون على أنفسهم من كثرة المال يقول كان الواحد منهم يكون مجهود شديد الجهد في تعب شديد محتاج إلى المال الواحد فيهم إيده ما فيهاش فلوس ويرث مالا عظيما فيأخذ المال العظيم ومحتاج له وجاله ميراث اهو فيأخذ هذا المال مع شدة احتياجه إليه ويذهب به إلى أخيه ويقول له يا أخي إني كما علمت ذو ميراث وميراث عظيم خدت فلوس كتير اهي وهو مال حلال ما فيهش شبهة يعني أنا مش بتخلص منه عشان انه حرام ده حلال مية في المية فخذه لك يا أخي أنا مش عايز الفلوس دي خدها لك زي واحد مثلا ورث 100 فدان راح راح الواحد قال له خد لك ال 100 فدان مش عايز ليه هو فيها حاجة لا يا عم والله حلال بس أنا خايف على نفسي من الفلوس أنا راضي لقمة بلقمة ويوم بيوم واللي مكفينا وخلاص أنا وولادي والحمد لله خدها أنت تنتفع بيها ثم يقول لكني أخاف أن يفسد هذا المال علي قلبي وعملي فهو لك لا حاجة لي فيه أنا عارف نفسي أنا وعيالي لو الفلوس لعبت في إيدينا وجريت في إيدينا قلوبنا هتفسد وأعمالنا هتفت- هتفسد والعياذ بالله أولئك الصالحون حين تكون العجائب عندهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرة أولئك الصالحين وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم